رحمتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها وعلى كل بلية صرفها وعلى كل أمر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل مخلوق كفاه الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان الدين والحياة ومن هذا اللقاء فصاعدا إن قدر الله تبارك وتعالى سأتحدث عن موضوع هام إلى أن ننهيه إن قدر الله تبارك وتعالى لنا الحياة واللقاء هذا الموضوع هو موضوع التكفير عند أهل السنة والجماعة هذا الموضوع ليس موضوعا سهلا وهو موضوع يحتاج منا إلى تأن ويحتاج منا إلى علم وأن نرد كل شيء إلى كلام الله وإلى كلام رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم إخواني وأخواتي لا شك أن الأمة ممتلئة بأمراض عديدة تحتاج هذه الأمراض أن تعالج يعني الأخلاق تحتاج أن تعالج التعليم يحتاج أن يعالج إهمالنا لشبابنا فتياتنا أولادنا يحتاج أن يعالج الأمور الاقتصادية تحتاج أن تعالج المراجعة حتى الأمور الدعوية تحتاج أن تعالج أمورنا السياسية تحتاج أن تعالج أمورنا الاجتماعية تحتاج أن تعالج فالأمة بها أمراض كثيرة وينبغي علينا أن نأتي على كل مرض من هذه الأمراض نشخصه جيدا ثم نحدد الدواء من منطلق قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه من أراد الدواء حقا فهذا هو الدواء وما علينا إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر المهم أن تقول وبعد ذلك من يستجيب ومن لا يستجيب هذا الأمر ليس لك وحتى ليس لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء من أخطر ما يحتاج إلى علاج في واقعنا المعاصر أمور الاعتقاد عامة فهناك من الناس من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويطوف بميت بضريح ميت ويسأله من دون الله ويذبح له من دون الله وينذر له من دون الله ويحلف به وهذا كله يناقض العقيدة يناقض العقيدة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم التي أتى بها رسولنا عليه الصلاة والسلام من الناس من وقع في مغالطات في العقيدة من الناس من غلط في أمر الرسل من الناس من غلط في أمر الكتب من الناس من غلط في أمر الملائكة من الناس من غلط في القرآن الكريم من الناس من غلط في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الناس من غلط في صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام من الناس من غلط في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومن الناس من غلط في باب من أهم أبواب العقيدة مسألة الإيمان والكفر مسألة من المؤمن ومن الكافر عند الله تبارك وتعالى من المؤمن الذي مصيره في النهاية حتى وإن ارتكب الكبائر مصيره في النهاية أن يخلد في الجنة ومن الكافر الذي لن يشم رائحة الجنة وهو في النار لن يخرج منها أبدا فقضية الإيمان والكفر من أخطر قضايا العقيدة حينما يفكر بعض الشباب مثلا ودعوني أنا أعلم أن الأمراض كثيرة لكن دعوني أجعل مقدمة للموضوع حينما يفكر بعض الشباب في واقعنا مثلا واقع سامحوني في العبارة ولا بد أن نعترف بالحقيقة حينما يرى واقعا بعيدا عن شريعة الله تبارك وتعالى إلا في بعض مجالات نحن نعلمها في واقعنا حينما يرى هذا الأمر بعيدا عن الشريعة وهذا الأمر بعيدا عن الشريعة وهذا الأمر بعيدا عن الشريعة حينما ينظر الشاب الغيور على دينه أو الفتاة التي تغير على دينها ما هكذا يبدأ الموضوع ينظر فيجد أهل الفسق وأهل الإلحاد وكأنهم رموز وكأنهم رموز وينظر إلى أهل الدعوة وإلى أهل الدين وإلى أهل الإيمان يستهزأ بهم ويحتقرون وتمتلأ بهم السجون والنكت تخرج عليهم والمسلسلات تفعل لكي نستهزئ بهم وأفلام للتحقير من شأنهم ما هذا الكلام حينما يفكر ويرى بدعا قد انتشرت بدعا كثيرة ومتعددة قد انتشرت حوله فرآها في المجتمع حينما يرى تسلطا من دول الكفر على دول الإسلام ويرى أنهم يتحكمون حتى في أمورنا الداخلية ويرى أن أقواما يريدون أن نسير في فلك هؤلاء حتى وإن خالفوا شريعة الله تبارك وتعالى حينما يفكر الشاب في مثل هذه الأمور حينما يفكر في واقع مر ودعوني أحكي لكم قصة حدثت في مصر هنا على أرض هذه البلد في سنة من السنوات وكان يحكم الرئيس جمال عبد الناصر آنذاك بدأت تبنى المعتقلات والفكرة بناء المعتقلات ليست من عندنا فكرة من أعداء الإسلام ابن معتقلات بنيت المعتقلات في اعتقالات 1965 بالتحديد في مصر اعتقالات 1965 بدأوا مجموعة من الشباب الغيور حد يتكلم عن الدين يرد الناس يا جماعة كده لا يا جماعة كده لا يا جماعة تعالوا للدين يا جماعة نريد نريد حكم الشرع يا جماعة يا جماعة ما لقوش إلا السجون يلا ترموا في السجون لما ترموا في السجون وحدث موضوع إعدام سيد قطب وإخوانه عفى الله عنا وعنهم ورحمنا الله وإياهم بدأ الشباب جوه المعتقلات رأى في هذا التوقيت أقصى أنواع العذاب ربما أقول ما تتصوره وما لا تتصوره لا أقول أبو غريب ولا جنتنامو أنواع من العذاب رهيبة داخل المعتقلات بعض هؤلاء الشباب بدأ يفكر لا أنا موجود هنا بعمل إيه أنا كنت مرة بقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا كنت أرى واقعا بعيدا عن الشريعة أردت أن أجعل هذا الواقع مع الشريعة ماذا صنعت لأكون بين هذه الجدران ماذا صنعت لكي يزج بي في السجون وبعدين في بعد اعتقالات 65 بيوصل العذاب فجأة فلان مات شايفينه فلان مات فلان مات فلان مات أنا عايزك تتصور هذا الجو الرهيب عايزك تتصور هذا الجو الرهيب في هذا التوقيت مع هذا الجو الرهيب بدأ يتولد فكر الغلو بدأ ينبت فكر التكفير بلا ضوابط شرعية خروجا عن الضوابط الشرعية بدأ هذا مع بعض الشباب قال لا كل ده عشان احنا بنقول إسلام كل هذا لأننا نقول شريعة كل هذا لأننا ننكر المخالفات الموجودة في واقعنا بدأ يصور صورة ويقول بس حدث هذا الكلام على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيأتوا ببلال ويعذبوا بلالا وبلال يقول أحد أحد ويأتون بعمار وسمية وياسر ويعلقونهم ويعذبونهم قال بس هؤلاء الناس فيهم شبه أبو جهل وأبو لهب وأبي بن خلف وأمية بن خدوا بالكم يا جماعة الفكر الفكر والمعتقد بداخل الإنسان لا يمكن أن يحل بالقهر مهما قهرت الإنسان اعتقاده بقلبه القلب لا يتسلط عليه إنسان لو أتينا بكل الأجهزة الأمنية على ظهر الأرض حتى تتسلط على قلب إنسان ما صنعت معه شيئا ممكن يقطعه بدنه قطعا يسفكون دمه لكن ما استطاعوا لن يستطيعوا أن يغيروا المعتقد بدأ أقصى أنواع العذاب ألفاظ شتائم ألفاظ كفرية جرأة على الله سب ربنا سب للدين شطل المصحف بكلمكم على واقع مش كلام في خيال بكلمكم على واقع حدث في ظل هذا التوقيت نبت التكفير مع الجو الرهيب ده جم في 67 67 الأجهزة الأمنية داخل المعتقلات أرادوا أن يأخذوا من المعتقلين في هذه الفترة تأييدا لجمال عبد الناصر عايزين من المعتقلين دول يعملوا كده انقسم المعتقلون في 67 وهم موجود في موجودون في السجون انقسموا إلى ثلاث فئات الفئة الأولى وكأنهم يتكلمون باسم الدعاء وطلعوا في النهاية أن مجموعة منهم من الطابور الخامس ومجموعة منهم يعني كانوا عملاء ومجموعة منهم كانوا دخلوا المسألة من أجل السياسة ولقوا الدنيا باظت دول أعلنوا تأييد جمال عبد الناصر وفي فئة لا هي عرضت ولا أيدت وقالوا احنا في إكراه وسكتوا والتزموا الصمت ودي الفئة الأغلب اللي كانت في المعتقل الفئة الثالثة وهي فئة قليلة من الشباب قالت لا تأييد لهؤلاء ونظام هؤلاء مع ما يصنعونه لا ايه رأيكم بقى النظام ده كافر خدوا بالكم بقى جت كلمة الكفر منين طلعت لأول مرة ازاي والمجموعة اللي هم الدعاء دول اللي اتكلموا باسم الدعاء المجموعة اللي أيدت جمال عبد الناصر كلها كفار الكلام ده كله جوه المعتقل الكلام ده ما كانش بره المعتقل الكلام ده من جوه المعتقل من قلب التعذيب من قلب العنف عشان تعرفوا الدنيا الحل إذ حلول الأفكار كيف تكون حلول المعتقدات اللي فيها غلو وتشدد كيف تكون فقالوا بس المجموعة اللي أيدت دي مع انهم معتقلين معاهم قالوا انتوا كفر وانتم مرتدون عشان ت... انتم رايتم التعذيب ورايتم من سقط ورايتم ورايحين تأيدوا كمان وقالوا لكل الناس اللي مش هيأيدنا ان دول كفار هيبقى كافر خدوا بالكم بصوا بصوا التو... التوسع بقت الدايره عامله ازاي والنظام كله النظام كله باللي فيه حبه كفار طب والناس اللي بره الناس اللي بره طالما بيوالون الحكام وراضيين بكده ومش عايزين يتكلموا يبقى كلهم كفار اه بقى النظام كافر ومن خالفهم وأيد هذا النظام بقى كافر واللي يعرضوا عليه دعواتهم ويرفض يدخل معاهم يبقى كافر والعوام اللي ما بيتكلموش كفار بحجة ان دول راضون عن الكفر خدوا بالكم الكلام اللي انا بقوله ده كان في 67 وتزعم هذه الموضوع الموضوع وهذه القضية في المعتقلات آنذاك شيخ اسمه علي عبدو إسماعيل الشيخ علي عبدو إسماعيل شيخ علي عبدو إسماعيل أخو الشيخ عبد الفتاح عبدو إسماعيل اللي من الستة اللي أعدموا مع الأستاذ سيد قطب الله يرحمه يعني ده أخوه علي عبدو إسماعيل علي عبدو إسماعيل أحد خريجين الأزهر وبدأ يجعل لهذا الفكر إطار شرعي يعني بدأ يحط لهذا الكلام كمان إطار شرعي ويعمل إن في مرحلتين مرحلة مكية النبي كان مستضعف في الفترة المكية 13 سنة وبعدين في مرحلة مدنية وأدي مرحلة مكية وأدي مرحلة مدنية والكلام ده إحنا حكمنا على الناس دي بالكفر عشان ولا شك إن الأدلة والكلام اللي هم بيقولوه آنذاك حتى يقنع من حوله بذلك أدلة لم تنزل في محلها فهمت خطأ وقدر ربنا سبحانه وتعالى بعد ما حط الإطار ده بدأ شيخ التكفير الأول علي عبد اسماعيل ده من جوه المعتقل جلس مع بعض الإخوة بدأوا يكلموه على ما أتذكر الآن إن لم أكن نسيت كان منهم الأستاذ حسن مهضبي بتاع الإخوان وهم كانوا في المعتقلات وبدأوا يتكلموا بالحوار وصل علي عبد اسماعيل شيخ التكفير الأول لما بدأ بالكلام ده وقف قدام الناس جوه المعتقل وراح خلع القميص بتاعه وقال إني أخرج من هذا الفكر كما خرجت من قميصي هذا أول ما قال الكلمتين دول راح طلع شكري مصطفى أبو سعد طلع شكري مصطفى راح قال له أنت كافر واللي هيأيده يبقى كافر وأنا زعيم الجماعة الجماعة دي سمت نفسها بجماعة المسلمين وسميت إعلاميا وأمنيا بجماعة التكفير والهجرة لكن هم سموا أنفسهم بجماعة المسلمين لكن إعلاميا أمنيا اتسمت بجماعة التكفير والهجرة لأن عندهم مبدأ التكفير ومبدأ الهجرة المبدأ العزلة عن الناس ليه؟ لأن الناس دي كفرة نعتزلها في التوقيت ده أبو سعد اللي هو شكري مصطفى كان عنده حوالي تخيلوا يا إخواني ويا أخواتي كان عنده في التوقيت ده 23 سنة شكري مصطفى من مواليد محافظة أسيوط في قرية الحواتكة اتولد سنة 1942 اعتقل سنة 1965 مع الاعتقالات بتاعة 65 يعني 23 تخيلوا كده كان لسه شاب في العشرينات شاب في العشرينات عنده غيرة على الدين وكان آنذاك هذا الشاب كان أحد أفراد جماعة الإخوان المسلمين واتقبض عليه بتهمة واحدة إنك منضم لجماعة الإخوان المسلمين هي دي تهمته قلب جوه بسبب التعذيب واللي واللي شافه والكلام ده قلب تكفير تكفير ايه كله كفر الا اللي معاه بس الا اللي معاه بس افرج عن شكري مصطفى والمجموعة اللي معاه سنة 1971 يعني قعدوا في السجن قعد في السجن حوالي ست سنين لما طلع بدأ يعمل ايه بدأ يعمل لجماعة المسلمين دي اللي هي جماعة التكفير والهجرة بدأ يعمل لها مقرات في القاهرة في اسكندرية في الجيزة في, آه، في الصعيد مش عارف بدأ يعمل لها مقرات سرية وبعدين بدأ ي- يجعل هؤلاء الناس يبايعوه وكان أبو سعد كان عنده استبداد في الرأي وك- وكانوا بيطيعوه طاعة عمياء نستطيع أن نقول هذا بيطيعوه طاعة عمياء المهم بدأ يعمل ايه بدأ يجمع الناس ويبدأ يقول للناس المجتمع ده فيه ايه وعايز يأصل مبدئيا الاولاني التكفير الثاني العزل عن هذا المجتمع كل اللي مش معاه كافر اللي يعرض عليه دعوته اللي يخرج منهم يبقى مرتد وحلال المال والدم اللي يخرج منهم ويرجع عن هذا الفكر يبقى ح- مرتد وحلال ال- المال والدم طب لما عمل كده شكر مصطفى بدأ يدعو الناس في شهر سبتمبر 1973 يعني بعد الخروج من السجن بحوالي سنتين بدأ يدعوهم انه يروح آه، المكان اللي هو في محافظة المنيا آه، تابع لمكان أبو قرقوس أبو قرقاص بدأ يروح أبو قرقاص دي حتة جبلية كده إيه يلا يا جماعة إحنا هنعتزل في الجبل راحوا هناك في شهر سبتمبر وحد بقى يعمل لهم ايه حياة مستقلة عن كل الناس ازاي احنا هنقوم بتعليم نفسنا وتدريس نفسنا وازاي نقوم باكتفاء ذاتي وازاي يعني نعيش منعزلين عن كل هذا الايه المجتمع لان المجتمع ده ماله مجتمع كافر اشتبه فيهم الامن في نفس السنة في اكتوبر اتقبض عليهم 26 اكتوبر 1973 اول ما اتقبض عليهم نزلوا في قضية تقريبا قضية آه، 618 لسنة 73 امن دولة عليا ودخلوا المحكمة طب بعديها طبعا انتوا عارفين 73 الحمد لله ربنا نصرنا على اليهود فجي قرار جمهوري في شهر ابريل سنة 1974 بالعفو عن الناس دي راحت طلع اول ما طلع شكري مصطفى بدأ يجمع الناس تاني وبدأ يشتغل فبدأ يشتغل في هذا التكفير أو في هذا المنهج ما لغاية ما حدث مقتل الدكتور الشيخ محمد حسين الذهبي وزير الأوقاف الأسبق لموهم بالمئات سحلوهم عملوا فيهم عمايل مش ممكن بعدها بعد الكلام ده وطبعا اتعدم آه، شكري مصطفى واتعدم مجموعة كمان معاه حتى ماهر أخوه كمان اتعدم وطلع المجموعة دي قالوا بس الجماعة دي مش هينفع تشتغل كده فبقى الشغل كله ايه سري ايه مش هيصلي معاك ولا هيعمل معاك اي ليه مجتمع كافر المجتمع كافر طلع بال... الفكر ده طلع امتى وطلع ازاي لما كانوا بيلاقوا انت وربك انت وربنا بتاعك انت ودينك انت اه والله العظيم كان بيلاقوا كده لما لقوا كده لما لقوا كده انا مش بتكلم انا عايز أو اعيشكم الناس دي تحتاج مننا ايه في ناس دخلت بالغيره وفي ناس وقعت في الكلام ده بهوى وفي ناس وقعت بجهل اللي دخل بغيرة ده عايز ن- نرشد حماسة ونرشد غيرته ونخليها مع الكتاب والسنة الجاهل محتاج انه يتعلم هو ظاهر ان هو على علم ومتعالم وعنده غرور ولو جبت له اكبر شيخ واطول لحية هيقول ان الشيخ ده مداهن وجاهل ومرجئي وبتاع دنيا بص هيقول اللي هيقوله مفيش مشكلة بس المشايخ لازم تشتغل والعلماء لازم تشتغل ابن عباس راح جاب ستة كانوا ستة آلاف جاب منهم أربعة آلاف رجعوا وعادوا إلى الله قال لعلي بن أبي طالب لا تقم صلاة الظهر حتى أتيك قال له جادلهم بالسنة ولا تجادلهم بالقرآن راح جاب من الست آلاف جاب منهم أربع آلاف رجعهم للسنة مرة أخرى فاحنا عايزين نشتغل كنا في العهد الماضي تيجي تفتح موضوع التكفير امن الدوله تعمل لك مشاكل تتكلم في موضوع الجهاد عشان تضبطه تقوله سنه لا لا لا ما تفتحش الموضوع جهاد لا تكفير لا الا من رحم الله ما لغايه ما الشباب خدوا الكلام ده منين من النت من الكتب اعتمدوا على بعض الصغار وهم بيتكلموا هتحط في- عندهم مفاهيم للامر بالمعروف والنهي عن المنكر مفاهيم للولاء والبراء مفاهيم للتكفير مفاهيم للجهاد مفاهيم مفاهيم مفاهيم ممكن تبقى المفاهيم دي مخالفة للسنة مين اللي هيخرجها مش هيخرجها السجن ولا هيخرجها كهرباء ولا هيخرجها تصفية الإخوة مش هيخرجها كده اللي هيخرجها فكر اللي هيخرجها مناقشة وحوار اللي هيخرجها وضوح وشفافية اللي هيخرجها مش زي ما بيعمل الإعلام بيحط بنزين على النار لا مش هتخرج كده مش هو ده الصح مش هو ده الصح والتجربة اديني حكيت لكم نبذة بس بدأت الدنيا ازاي في بعض اخواننا خدت بالك م- مش على الفكر ده خالص الفكر ده موجود لكنه شغال في السر طيب في فكر تاني موجود لقط لقط جزء من التكفير فيجي ممكن يقول الضوابط صح واحد اتنين تلاتة اربعة يجي يطبق غلط انتوا واخدين بالكم ممكن يعتمد على على كلمة مؤلف او كلمة واحد وياخد الكلمة دي وهو اللي يطبقها بنفسه ما يعرفش ان الكلمة دي لها ضوابط وازاي تنزل وازاي تي- نقولها وازاي لا لا لا الكلام ده مش مش موجود عندك مش واخد باله النهاردة معذرة سامحوني يا اخوة سامحوني يا جماعة هذا الكلام لاب- لابد أن نفتحه أنا أود أن أقول لإخواني بالله عليكم أخ لا خلص أصول فقه مش دارس أصول فقه ولا دارس حتى لم ينتهي من كتاب عقيدة مش هقول كتب عقيدة كتاب عقيدة ينهيه ينهيه ويعرف كلام العلماء بيقولوا ايه ممكن لا قرأ عقيدة لا قرأ في الفقه لا قرأ في الأصول لا قرأ مصطلحات أهل العلم بص دي يعني كلمة التكفير دي كلمة الكفر دي تأتي في القرآن أحيانا على معين وتأتي زي فرعون مثلا زي إبليس وتأتي أحيانا على جنس زي المشركين والمجوس وتأتي أحيانا على وصف اللي بيستهزئ بالدين واللي بيدعي علم الغيب ونحو ذلك يعني ممكن تأتي على عين وممكن تأتي على جنس وممكن تأتي على الكلمة دي إيه معناها إيه ضوابطها إزاي يتحكم على الشخص بكده تخيل إن في ناس أصبحت وهي ظن إن ده صح أصبحت إن كل اللي يخالفها بكل سهولة إلا من رحم الله كافر كافر كافر خد بالك خد بالك من حاجة مهمة لو لو أنا حكمت عليك إنك كافر إيه اللي هيحصل بعد كده هعتقد فيك إيه أولا هعتقد ما ينفعش أصلي معاك لأنك كافر ولا ينفع ولا هتنفعك صلاة ولا صوم ولا الكلام ده لأن أنا معتقد أنت كافر طب وال... ومالك يبقى حلال ودمك يبقى حلال مالك حلال ودمك حلال ما هو بناء على كافر وعقد النكاح اللي بينك وبين زوجتك وما ينفعش يتصلى عليك ولا ينفع حد يورثك ولا ينفع ترث من المسلمين اه ولا يرثك لا يرثك اهلك المسلمون ده بناء على حكم ايه على كلمه كافر بس فتخيل بعض اخواننا احيانا يروح جاي ايه انا عايز يا جماعه نضبط المساله عشان اعرف انا بتعامل ازاي ففي بعض اخواننا مش على جماعه شكري مصطفى ولا حاجه لكن ممكن بص يروح قايل ايه النظام ده نظام ظالم ماشي نظام كفري طيب هتعمل ايه بقى بص بعديها بناء على كده اروح عامل ايه كل الوزراء كفار اللي في الحكومه خدوا بالكم من الكلام طب والرئيس هيبقى كافر هو كمان طيب والشرطه والجيش كفار والله العظيم انا بقول- خدوا بالكم من الكلام طب والقضاء اللي بيحكم بغير ما انزل الله خد بالك السلسله هتمشي ازاي هتيجي ازاي لا طب تعالوا كده تعالوا بنا لنرى الكلام ده مظبوط ولا الكلام ده مش مظبوط الكلام ده صح ولا الكلام ده مش صح في بعض كتابات موجودة مش مظبوطة طب أنا هنقل لكم بعض عبارات و... ون... ون... ونشوف كلام الله وكلام الرسول وكلام أهل العلم عليهم رحمة الله أدي كلمتين في ناس أنا خدوا بالكم من الكلام في ناس أول ما تسمع كلمة الأستاذ سيد قطب آه ده قطبي ده مش عارف إيه الأستاذ سيد قطب مجموعة غلت فيه جدا ومجموعة جافت فيه جدا مجموعة ده رأس الضلالة ورأس البدعة ورأس ورأس ورأس ورأس بل منهم من زندقوا ومنهم من كفروا ومجموعة هو ده الإمام والقائد وكل إنسان يا إخواني يؤخذ منه ويرد شيخ الإسلام ابن تيمية يؤخذ منه ويرد ابن القيم رحمه الله يؤخذ منه ويرد تعالوا بنا إذا قال الأستاذ سيد قطب كلاما يوافق الكتاب والسنة يقبل موجود في الكتاب والسنة إذا قال كلاما مش موجود مخالف لما في الكتاب والسنة يرد في بعض العلماء بدأ يتكلم ده بيطعن في الصحابة ده قال بوحدة الوجود ده ده مكفراتي ده قال كذا ده قال كذا ده قال كذا خدت بالك وبعض الناس بدأت تتكلم يا جماعة العبارة دي هو كان بيقصد بيها كذا يا جماعة العبارة دي في في ناس بدأت تبرر كل المواقف وناس بدأت تجيب كل المواقف وفي ناس بدأت تبقى في الوسط تقول على الغلط غلط وعلى الصح صح وده وقع فيه عن مش عن عمد إنما عن اجتهاد وأخطأ ونحو هذا أنا هجيب لكم بعض عبارة من العبارات للأستاذ سيد قطب منتشرة بين مجموعة من إخواننا فهمت غلط مش فهمت غلط الحكم نفسه الذي يقوله الأستاذ سيد مش مظبوط مخالف لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف لما قرره العلماء عليهم رحمة الله احنا قلنا ان الحجة ليست في ليست فيا وليست في سيد قطب ولا في شيخ الاسلام ابن تيمية الحجة في قال الله وقال رسوله بفهم سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه اسمعوا من العبارات دي ايه في قول الله تبارك وتعالى انا عايز, أنا عايز بس دي مقدمة نعيش الجو بس وبعد كده هنجيب الموضوع بإذن الله إن أحيان يا ربي سبحانه وتعالى بالتفصيل من أول يعني إيه كلمة كفر في اللغة وفي الشرع وأقوال العلماء والأدلة على الكلام اللي انت بتقوله ده ايه فين الكلام ده في قول الله فين الكلام ده عند الرسول عليه الصلاة والسلام فين الكلام ده عند أهل العلم عليهم رحمة الله والكلام اللي ما جيبلكش عليه دليل قول لي فين دليل انت جايب الكلام ده منين إيه؟ انت بتدعي ليه انت بتقول الكلام ده ليه لكن ابتداء اه ايه ما هم دول المرقعتيه اه يا عم ده دول ملبسين ايه يا عم دول كذابين إيه يا عم دول بتوع هوا يا عم يا عم متشكرين جزاك الله خير يا عم دول باعوا يا عم دول دول طلعوا على الفضائيات باعوا الدين خلاص جزاك الله خير يا عم دول بيهونوا ويضعفوا مسألة الحكم بغير ما انزل الله عند الناس جزاك الله خير جزاك الله خير يا عم دول مر... هؤلاء مر... ه... هؤلاء أهل الإرجاء جزاك الله خير جزاك الله خير هؤلاء مبتدعة جزاك الله خير هتكلم برضه قول اللي انت عايز تقوله هتكلم برضه وهفتح الموضوع اللي عايز يبتغي الحق هيبحث عن الحق اللي عايز يبتغي الحق هيدور على الحق اللي عايز يبتغي الحق مش هيبدأ كذاب جاهل مرجئي خبيث في قاموس قبل كده اتقال للرسول ده اتقال للنبي كده اتقال للنبي صلى الله عليه وسلم شاعر وكاهن واتقال للنبي كلام كبير قوي اتسب ما فيش نبي إلا واستهزئ به مفيش مشكلة خالص مفيش إشكال خالص لكن هقول برضه قال الله وقال الرسول وقال أهل العلم عليهم رحمة الله وهذه القضايا الفكرية يعالجها الفكر كل قضية فكرية بينشأ عليها عمل يا إخواني بينشأ عليها عمل كل هذه القضايا يعني النهاردة لما يجي بعض إخواني يقرأ ان الجهاد في سبيل الله ان كان فرض عين لا يشترط له ولي الامر طب يجي يروح قايل ايه بصوا خدوا بالكم الجهاد دلوقتي فرض عين اخواننا في اليهود بي... اليهود بيعملوا ايه مع اخواننا في فلسطين شوف شوف بشار اللي ربنا ينتقم منه بيعمل ايه مع اخواننا في سوريا شوف شوف اللي بيحصل ايه في العراق شوف اللي بيحصل ايه في افغانستان شوف اللي بيحصل انتوا لسه بتقولوا لي ولي امر ومين هو ده ولي الامر خلاص دي ما فيهاش استئذان ودي اقوال العلماء 1 2 3 4 5 طب انا هجيب لك اقوال لاهل العلم عليهم رحمه الله هجيب لك اقوال لاهل العلم وتعالوا نبحث المساله وتعالوا ندور على المساله وتعالوا نشوف هنعمل ايه وفي قواعد موجوده في الشرع ماخوذه من الشرع تعالوا نرد إلى كتاب الله ونرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بف... مش بفهمي ولا بفهمك مش بعقلي ولا بعقلك عايزين نرجع لفهم لفهم الصحابة عايزين نرجع لفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه أجيب العبارة اسمعوا مثلا مثل هذه العبارة تتفهم ازاي عند شرحه لقول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله خدوا بالكم بقى من الكلام ده بعد اخواننا بيقول ايه بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول دلوقتي انا عندي حكم مثلا حكم بغير ما انزل الله اه انا عندي في مصر وفي دول كثيرة حكم في دول اسلامية للأسف حكم بغير ما انزل الله يعني فين فين احكام ربنا في مجالات كت- كثيرة موجودة في القضاء فين هي فين حكم ربنا في السارق فين حكم ربنا في الزاني فين حكم ربنا في, في شارب الخمر فين حكم ربنا فين حكم ربنا فين حكم ربنا انا عايز كده ما هو ده ده ربنا اللي انا بوحده لا اله الا الله اللي انا بقول ان الحكم الا ل- لله اللي بقول ومن احسن من الله حكما لقوم يقولون لا احد احسن من الله حكما لقوم يقولون واللي اللي- اللي بقرأ كلامه ويقول ولا يشرك في حكمه احدا طيب قال لك خد بالك الناس على زمن مجموعة من الأحبار اللي هم العلماء والرهبان اللي هم العباد عملوا إيه مع النصارى أحلوا الحرام وحرموا الحلال راح عاملين إيه التانيين وش وراهم فربنا سمى هؤلاء مشركين وسمى من فعل ذلك أن أنهم اتخذوا هؤلاء أربابا من دون الله لدرجة إن عدي بن حاتم لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لرسول الله وهو بيسمع الآية دي من فم النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال له يا رسول الله ما عبدناهم ما عبدناش الأحبار بتوعنا ما عبدناش علمائنا ولا عبادنا عبادنا ما عبدناهم النبي قال له ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فتبعتموهم قال بلى قال تلك عبادتكم إياه هي دي بقى قال لك تعالى النهاردة عندي في مصر في إيه عندي حكم بغير ما أنزل الله الناس بتعمل إيه بتتحكم في أنه قضاء بتروح لأنه قضاء ما أنا عندي في حاجات في القضاء بتخالف الشرع الناس دي بتروح فين لا عذر لك انك تروح الا في حالة واحدة بس ان تكون مكرها طب لو انك رحت تتحاكم عند محكمة من دول بيخالف شريعة ربنا وانت مش مكره الحكم يبقى ايه كافر الكلام ده صح الكلام ده مش صح بس الكلام ده قاله الاستاذ سيد قطب اسمعوا وهقول لكم قالوا فين الاستاذ سيد قطب ونقول مش صح ليه ومي- وايه دليلي على كده عد انا بجيب لك مثال بس يعني مثال بسيط اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الايه يقول الاستاذ سيد قطب حكم الله سبحانه عليهم بالشرك في هذه الآية الناس اللي هي مين خدوا بالكم الآن احنا مش بنتكلم الآن على القضاء أنا بتكلم على اللي تبعهم في تحليل الحرام والعكس في إن هم يخالفوا شريعة الله بيقول إيه الأستاذ سيد قطب حكم الله سبحانه عليهم بالشرك في هذه الآية وبالكفر في الآية تالية في السياق لمجرد أنهم تلقوا منهم الشرائع فأطاعوهم واتبعوها مجرد أن هم تلقوا الشرائع دي المخالفة للشريعة فأطاعوهم أي في هذا الكلام واتبعوهم ربنا حكم عليهم بالشرك وحكم عليهم بالكفر خد بعديها راح قال إيه إلى أن قال فهذا وحده دون الاعتقاد والشعائر يكفي من غير اعتقاد اهو حتى لو انك عقيدتك سليمة من ج- يعني اللي في قلبك سليم فهذا وحده دون الاعتقاد والشعائر يكفي لاعتبار من يفعله مشركا بالله يبقى اللي يعمل كده يبقى ايه مشرك بالله الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين الكلام ده بيقوله الأستاذ سيد قطب في كتاب الظلال خدوا بالكم من الكلام اهو واضح بيقول الأستاذ سيد قطب خدوا بالكم يكفي لاعتبار من يفعله مشركا بالله الشرك الذي يخرجه من عداد المؤمنين ويدخله في عداد الكافرين فإن من اتبع اسمع فإذا اتبع الناس شريعة غير شريعة الله صح فيهم ما صح في اليهود والنصارى اللي يتقال فيهم زي اللي اتقال في اليهود والنصارى لما خلفوا شريعة ربنا من من أنهم مشركون لا يؤمنون بالله مهما كانت دعواهم في الإيمان لأن هذا الوصف يلحقهم يعني انهم مشركون كفرة لان هذا الوصف يلحقهم بمجرد اتباعهم لتشريع العباد لهم من دون الله بغير انكار منهم يثبت منه انهم لا يتبعون إلا عن إكراه واقع بهم واقع بهم لا طاقة لهم بدفعه وأنهم لا يقرون هذا الافتئات على الله الكلام ده في ظلال القرآن في المجلد رقم ثلاثة عند تفسير هذه الآية طبعا الكلام ده والحكم ده يجي يقرأه بعض الشباب فياخد الكلمتين دول فيجي يطبق الكلام ده غير صحيح وعفى الله عنا وعنه فقد أخطأ في هذه المسألة انت بتقول ايه يا عم انا مش عايز اقول انا مش عايز اقول انا نفسي مش عايز اقول انا عايز نسمع كلام الرسول ونسمع كلام العلماء اسمعوا الرواية واقرأ لكم بالنص في سنن الترمذي حديث من حديث عدي بن حاتم وعند غير الترمذي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ده عدي بيقول كان لسه مش على الإسلام إلى الآن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب ربط في عنقه صليب من ذهب فقال يا عدي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي اطرح عنك هذا الوثن اللي انت معلقه ده ارمي الوثن ده اطرح عنك هذا الوثن وسمعته ده كلام عدي يقرأ في سورة براءة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال يعني عدي أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم خدوا بالكم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه دي, دي رواية الترمذي رجع الموضوع إنهم أحلوا الحرام يعني ما اتبع بصوا يا جماعة صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام الحكم الصحيح ايه انا واحد دلوقتي بيقول لي الخمر حلال بيقول لي الخمر حلال فانا جيت تبعت الراجل ده قلت ايوه يا راجل الخمر حلال هذا استغفر الله العظيم ورحت تبعه في ان الخمر حلال استغفر الله وشربت خمر الخمر حلال وانا معتقد ان الراجل اللي بيتكلم ده كذاب والخمر محرمة وربنا محرمها وحرمها الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ده راجع حتة راجل كذاب ايه اه كذاب كذاب وبيخالف حكم الله وانا عارف انه بيخالف حكم الله قال امال انت ماشي وراه ليه هوى بقى دنيا حكم ده ايه هوى ودنيا الحكم الصحيح على مثل هذا الرجل انه لا يكفر وهجيب لك الكلام انه لا يكفر لكن لو انا عملت التالي بقى قالوا ان الخمر حلال فانا اه صح الخمر حلال يا راجل شوف ربنا حرمها وانا اقول لا لا لا لا حكمهم ده هو الصح لازم نمشي على الحكم ده ومعتقد من جوايا ان الخمر حلال وعارف ان ربنا حرمها انا عارف ان ربنا حرمها لكن انا بقول الخمر مالها حلال يعني كاني بقى معتقد ان راضي راضي راضي من جوايا ان الناس دي حرمت الحلال والعكس انا راضي بكده وماشي معاهم ده يكفر يخرج عن ملة الإسلام كده اتخذهم ربا من دون الله لأن اللي يقول حلال وحرام دي من خصوصيات الرب سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون لكن أنا مشيت وراك وانا عارف ان انت غلطان واحد مثلا ما تخلاش في القناة بس واحد لف سجارة بانجو ويقول للتاني يا عم دي حرام حرام يا عم حرام ايه يا عم مش ربنا ده اللي خرج لنا البانجو من الارض اه اشرب يا عم حلال هو يخرج لنا حرج حرام قال له صح يكفر وهو عارف ان اللي بيكلمه ده لا هو عارف الحلال من الحرام وانه حرام لكن تبعه لهوى هل الذي تبعه لهوى مع علمه بان الحلال ما احل الله والحرام ما حرم الله هل ده يبقى كافر ولا ما يبقاش كافر بقول لك ده ما يخرجش عن ملة الإسلام ده لا يخرج عن ملة الإسلام آه عمل معصية وكبيرة من الكبائر لكن لم يخرج عن ملة الإسلام إمتى هيخرج عن ملة الإسلام لو رضي بقى رضي إن هؤلاء يحرموا الحلال والعكس وده ينبغي هيكون عارف حكم ربنا لكن افرض انا انا جاهل مش عارف حكم ربنا مش عارف حكم ربنا رحت لواحد لقيته شيخ يا مولانا ايه حكم الخمر ايه يا مولانا قال لي حلال يا ابني حلال انا لا اعرف حلال ولا اعرف حرام خدتها من الشيخ وانا ما اعرفش حق- فاكر ان ده حكم ربنا وحديث عهد الاسلام مثلا ما قراتش انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان تخيلوا انا مش هيبقى عليا اي حاجه خالص ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون رحت لواحد من اهل الذكر قال لي كده لكن اكون عارف انه بيحل الحرام ويحرم الحلال وارضى بكده ده اللي كفر لكن انا تابعته وجوايا ان الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله لكن انا عملت كده اتباعا للهوى ومن اجل الدنيا يبقى ده مش كافر الكلام اللي انا بقوله لكم ده عايزين نجيبه من الادله الشرعيه عايزين نجيبه من الادله الشرعيه فين الادله الشرعيه زي ما قلت لك روايه الترمذي فيها ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا ما قالش تبعوهم ان اذا احلوا لهم شيئا استحلوه الحلال اللي انتوا بتقولوا عليه هو ده الحلال حتى لو ربنا قال حرام لا هو ده الحلال خدت بالك مش كلامه بس ومعتقد وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه بل اسمع في بعض الروايات كانوا إذا أحلوا لهم شيئا كما ذكرت لكم استحلوه اسمع بقى اللي جاية دي ومهم قوي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الكلام ده موجود في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام صفحة 67 لشيخ الإسلام ابن تيمية بصوا بيقول إيه وهو بيفسر الآية قال وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله العكس الحرام يبقى حلال والحلال يبقى حرام يكونون على وجهين أو شيخ الإسلام حطهم على وجهين خدوا بالكم بقى من الوجهين الأستاذ سيد قطب حط المكره بس هو اللي بره هو ده اللي مش هيدفع إكراه ومش هيقدر يدفع المسألة لكن لو بغير إكراه حتى لو هوى يبقى ده أصبح في خارج تعداد المؤمنين وفي تعداد الكافرين شوفوا شيخ الإسلام هيقول إيه رحمه الله قال أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله أول حاجة لازم الشخص ده جه واحد قال إن الخمر حلال يبقى هحكم على الشخص اللي هيمشي وراه على إن الخمر حلال قال ابن تيمية أنهم يعلموا يعلم هذا الشخص أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل اسمعوا اللي جايه دي بقى وحطوا تحتها ألف خط لكلام شيخ الإسلام فيعتقدوا فيعتقدوا فيعتقدوا الأستاذ سيد قطب بيقول إن المسألة بعيدة عن الاعتقاد لا أهي فيعتقدوا تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤوسهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا ي- يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء طب الحالة الثانية يا ابن تيمية اسمع قال إيه رحمه الله والثاني أن يكون اعتقادهم اعتقاد المجموعة دي وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا فالأصل هو عكس المسألة لعلها خطأ مطبعي قال أن يكون اعتقادهم وإيمانهم من جواهم بتحليل الحلال لا الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله دول بيقولوا إيه بيقولوا زي هقول لكم على حاجة لما طلع أحد مشايخ في الأزهر قال إن على الربا حلال وفي ناس كانت عارفة انه حرام من كتر ما المشايخ التانية بتعارضه وبتتكلم فكان يجي يقول لك ايه علقها في رقبة عالم واطلع منها سالم وهو من جواه عارف ان اللي بيقوله الشيخ ده خدت بالك مش مظبوط هو عارف كده هل الناس دي تكفر وتبقى كافرة وخارجة عن ملة الإسلام ولا إذا رضيت بتحليل الحرام والعكس عايزين نفهم المسألة اسمع راح قال ايه شيخ الإسلام والثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم طب حكم الشخص نفسه ده حكم الشخص نفسه هن... هيجي كل حق بإذن الله إن ربنا قدر هنيجي وهن... وهنتكلم عن الأحكام دي أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحلال وتحريم الحرام ثابتا ثابت في قلبي الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله لكنهم أطاعوهم في معصية الله يعني إيه مش إيه وراهم قالوا حلال قالوا حرام مع ان احنا عارفين ان دول ايه ان دول على غلط كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب دول ما يكفروش فتخيل واحد يقرا عباره مثل دي مثلا في كتاب من الكتب وياخد العباره ويروح رايح يتكلم بيها يعني مثلا أضرب لكم مثال في قاعدة عند العلماء بتقول إيه الحدود تضرب بالشبهات إذا كان الحد الحد يا راجل بتاع شرب خمر ولا زنا يضرب بالشبهات هيبقى الكفر اللي حكمه أشد مش هيضرب بالشبهات هيضرب بالشبهات طالما عنده شبهة هتكفره إزاي فتخيل كده يجي واحد يروح عامل إيه يوم ما دخل الإخوان مجلس الشعب وحصلوا على 88 مقعد كانت تقريبا انتخابات 2005 أنا قرأت بنفسي كتابا بيحكم على ان كل اللي دخل من الإخوان طبعا وغير الإخوان لقبة البرلمان مرتد وكافر خدوا اللي جاي وقرأت الكلام ده في كتاب موجود وراح حكم على ان اللي رشح نفسه عشان يدخل مجلس الشعب اللي بيشرع من دون الله وعملوا نفسهم آلهة من دون الله وسقط يبقى كافر واللي انتخبوهم كفار يبقى اللي جوه كافر واللي انتخب نفسه وسقط كافر واللي انتخبوهم كفار جه واحد بيعارضه واحد بيرد عليه فراح قال له ايه قال له اللي جوه اللي جوه كفار قال له ماشي قال له لكن اللي بره اللي انتخبوهم فيهم تفصيل مين فيهم يكفر ومين فيهم لا يكفر قال طب اللي دخلوا دول خدوا فتاوى مشايخ حتى لو ان الفتاوى دي غلط خدوا فتاوى مشايخ واعتقدوا ان هو ده العلم وهذا هو الصحيح ودخلوا بيها تكفروا بناء على ايه ما عندهوش شبهة تضرأ التكفير عنه انا مش هتكلم انا لا كل كلام انا بقوله لك هجيب لك عليه دليل وهجيب لك كلام علماء قالوه وشوف انت معتقدك فين وفكرك فين ورايح فين انا عايز ارضي ربنا انا بزعم كده دلوقتي انا عايز ارضي ربنا ان كنت انت عايز ترضي ربنا تعالى وسيبك من التسفيه ما انا ممكن شوف قاموس الشتايم وقاموس السب وقاموس التحقير يجيدوا اي حد لو واحد على الناصية معذرة في العبارة واحد على الناصية لا يعرف الالف من كوز الذره ممكن يقول لك قاموس شب سب وشتم مش هو ده العلم لا السب ولا الشتم ولا الألفاظ القبيحة ولا التحقير العلم قال الله قال الرسول قال الله قال الرسول قال أهل العلم قال السلف الصالح قول كده هات وتعالى نعرض وتعالى نتكلم في المسائل طبعا في أمثلة كثيرة أنا هجيب فتوة الشيخ محمد بن إبراهيم معايا اللي بعض الناس تعلق بها فتوة الشيخ أحمد شاكر ومحمود شاكر عليهم رحمة الله هجيب الكلام ده وهنعرض مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بالتفصيل لكن أنا هاخد الموضوع من أوله أنا بس بعمل لك مقدمة اقرأوا اسمعوا العبارات اللي أنا هقولها لكم دي عبارات علماء بس اسمعوا إن إن التكفير كده مش سهل مش باب سهل ده باب عايز ضوابط وعايز الراسخين اه والله العظيم والله العظيم عايز الراسخين من أهل العلم معذرة سامحوني يا إخوة أنا مش بدعي إن أنا أنا راجل ناقل ليك أنا راجل ناقل ليك للعلم أنا ما بدعيش إن أنا صاحب علم أنا بقول عن نفسي أنا رجل من عامة الناس أنا رجل من عوام الناس والراجل اللي العمي ينفع ينصح أخ... إخوانا قال النبي عليه الصلاة والسلام أدينوا النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تعالوا كده نسمع الكلمتين دول قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الرد على البكري عشان بس تعرف ان المسألة لها ضوابط لكن لغلبة الجهل والله العظيم العلمنة بقالها في البلد عندنا مثلا في مصر اوعى تفكروا ان العلمنة بقالها 30 سنة ولا بقالها 60 سنة العلمنة اللي موجودة بقالها 200 سنة تقريبا بتكلم على مصر مش بتكلم على بداية العلمان تقريبا من أول البعثات اللي أرسلها محمد علي اسمعوا كده لكن لغلبة الجهل ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقلة العلم بآثار الرسالة بآثار رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من المتأخرين ده الكلام ده ابن تيمية بيقوله هو سنة كام في القرن السابع امال احنا في القرن ال15 الهجري في ال15 الهجري هيبقى ايه لما يكون عنده في القرن اللي من سبع قرون بيننا وبينه يجي 700 سنة بيقول غلبة الجهل
لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك بذلك هو بيقصد دعاء الأموات أو نحو ذلك وده اللي كان بيتكلم عليه قبلها دعاء الأموات من النبي الأنبياء والصالحين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه بلغهم يا جماعة خلونا نبلغ الناس خلونا نعلم الناس خلونا نفقه الناس الآن بيؤخذ علينا أشياء الناس تسمع تخاف مننا الناس تسمع أول ما تسمع لحية وضرب وسفك دم وضرب نار ومش عارف ايه ايه دول مكفرطية دول كذا دول كذا يا جماعة خلونا نعلم الناس اسمع قال ايه شيخ الإسلام رحمه الله يقول عليه رحمة الله في في نفس الكلام في الرد على البكري قال في كتا- في مجموع الفتاوى يقول فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا كمان اه مسألة محتاجة ضوابط يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله عشان كده نفسي نفسي من إخواننا في ظل الظروف اللي مصر فيها دي والله العظيم بإذن والله العظيم يا إخوة والله أنا نفسي أغمض عيني وأفتحها لا قبل ما أغمض عيني نفسي قبل ما أغمضها أشوف شرع ربنا عالي والأمة متوحدة وبقينا على قلب رجل واحد سيبوا الراجل الدكتور محمد مرسي ده سيبوه يشتغل
النهاردة انا باجي احطه في مأزق حط معذرة سامحوني يا اخوة احنا موجودين في شمال سيناء ايه يا عم احنا مش عايزين نضرب القوات المسلحة ايه احنا مش عايزين احنا ما عملناش قضية رفع امال انت عايز مين انا عايز اضرب اليهود اللي بيعملوا في اخواننا والله العظيم احنا مرضيين عن اليهود وهيأتي اليوم لليهود مش هقول لك هيأتي اليوم وانا نفسي انا بقولها لك أهو على الشاشة اقسم بالله العظيم انا نفسي أبقى أحد المجاهدين ضد اليهود عشان أرجع مقدساتنا تاني نفسي إن أنا مش عيالي أنا أحرر المسجد وكلنا كده انت بتيجي تضرب وبتضرب من من من شمال سيناء في معاهدة كامب ديفيد مثلا موجودة وانا عارف ان هي معاهدة جائرة وظالمة واديكم انتوا يمكن سمعتوا وزير الخارجية المصري قال ايه ورد عليه بتاع اسرائيل قال ايه وان شاء الله في قريب خير باذن الله سبحانه وتعالى تخيلوا كده لما جه يحدث هذا يا يا مصر ايه في ناس بتضرب من عنديكم ما انت ما بتضربش قوات المسلحة انت بتضرب في اليهود بس بتضرب منين وانت في شمال سيناء خدت بالك ينفع قولوا لي كده طب بالعقل بالعقل قول لي كده ينفع مرسي يعمل الدكتور مرسي يعمل كده ايه طب هيجوا هم يقولوا فين يا عم المعاهده اللي بيني وبينك مش عارف تخلص عليهم انت مش عارف تقضي على المشكله دي سيبني انا ادخل وتبقى ذريعه طب يجي هو يتدخل عشان مش عايز حد يتدخل يجي هو يتدخل بياخدنا ظلما احنا مش بنحاربه هو بنحارب اليهود هلا، طب ما يا جماعه انا عايز افهم بس هو في دلوقتي التزامات لدوله في دوله اهي فيها التزامات واحنا بنقول احنا عايزين والالتزامات دي والمعاهدات دي ينبغي الا تكون على حساب المقدسات وينبغي انا معاك وينبغي وانا بقول لك ان معاهده كامب ديفيد ظالمه و... ولعلنا ان شاء الله نفتح فيها في حلقه من الحلقات لكن انا عايز اقول كل الكلام ده يتم ازاي في هذا التوقيت تخيلوا كده سريعا في دقيقتين شيخ الاسلام بيقول ان لو في نور محض في ناس عايزه نور محض يعني ايه نور محض نور خالص لو ان انا مش هقدر اجيب النور الخالص ففي نور ومعاه حبه ظلمه خدها ابتداء نور ومعاه حبه ايه ظلمه على بال ما توصل للنور الكامل ده ده كلام مين ده كلام شيخ الاسلام مش كلامي في الفتاوى في دقيقه واحده بيقول شيخ الاسلام ايه وقد يتعذر او يتعثر على السالك سلوك الطريق المشروعه يتعذر على اللي بيسلك في الدين ده انه يسلك الطريق المشروع المحضة يعني الطريق المشروع المحض الا بنوع من المحدث بنوع من اشياء اللي فيها ايه محدثات او مخالفات لعدم القائم بالطريق المشروع علما وعملا فإذا لم يحصل ده كلام شيخ الإسلام فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصافي وإلا بقي الإنسان في الظلمة فلا ينبغي أن يعيب, أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمه حتى لو نور فيه ايه ظلمة الا اذا حصل نور لا ظلمة فيه يعني لو كنا عارفين نجيب الكامل جه ونعمة مش قادر اجيب الكامل خلاص اجيب على قد ما اقدر ولا يكلف الله نفسا الا وسعها الموضوع طويل والوقت خلص والله وكان نفسي ان انا اقرا لكم الكلام الكلام بطوله لشيخ الاسلام رحمه الله هنفتح الموضوع من اوله ونبدا نقرا فيه ونشوف كلام العلماء واحنا عايزين نتواصل بس مش عايزين معذرة يعني مش عايزين قول اللي انت عايز تقوله عايز تبعت يا عم عايز تبعت شتيمة ابعت شتيمة عايز تبعت انا برضه هقول اللي انت عايز تبعته ابعته عايز تبعت بقى قال الله وقال الرسول واقوال اهل العلم هات وعلى موقع القناة وان شاء الله هتسمع الكلام اللي انت بتقوله ونشوف ان عندك حق ان خدناه ما عندكش حق اسمع مننا الحق ونسمع الناس الحق أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأن نكون من القائلين بها والمعتقدين لها والعاملين لها والناصرين لها وأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف القلوب على ما يرضيه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة